سن سنه حسنه جه قدام ابو سفيان وعرف زي ما يكون بيحيي حرس شرف راح باصص يمين فكبر ثلاثا فارتج الوادي بتكبيرات القلب فارغ يعمل له ايه؟ راح كلمه الله اكبر دي تعمل في اللي قدامك ايه؟ حتى لو كان هناك ربنا يجنب مصر وبلاد الاسلام كل سوق حريق او زلزال ما عليك الا ان تكبر فتخبط الارض لكلمه التكبير اه ارض كلها تخبط تطلع التكبيرات من قلوب مسلمه مش نصوت لا نكبر سلاح الفرسان تحت قياده خالد ثم سريه المهاجرين تحت قياده الزبير بن العوام 500 جم قدام ابو سفيان زي ما خالد كبر ثلاثه هم ايه برضه كبروا ثلاثه وبعدين قبيله غفار تحت قياده ابي ذر وبعدين العباس واقف زي ايه رئيس حرس الشرف قاعد يقول له ايه يقول له مين دول يقول له المهاجرين ومين القائد يقول له ده الزبير بن العوام الله عارفه آه مين دول دول غفار يقول غفار ومين ده ده ابو ذر القائد بتاعهم سلام بعد المباراه كانت قاطعه الطريق قاطعه خير ها ثم بنو اسلم في 400 تحت قيادة بريدة بن الحصيب ثم بنو عمرو بن كعب اللي هم بتوع خزاعة اللي قتلوهم قريش في داخل الحرم في 500 تحت قيادة بسر بن سفيان الخزاعي ثم مزينة في 1000 أيضا تحت قيادة النعمان بن بكر رضي الله عنه خلينا مع النعمان ده وقفة بس بعدين إن شاء الله لأن للأسف يمكن ولادنا يعرفوا تاريخ مارادونا وديمس رودس لكن ما يعرفوش مين النعمان بن بكر نعرفه يعني يبقى معرفتكم بيه أكثر من معرفتكم إن شاء الله إيه لمارادونا هم مارادونا واللي كان كان ثم قبيلة جهينة ها 800 يقودها أربعة من قياداتهم ثم بنو نفافة في 200 ثم بنو أشجع في 300 تحت قيادة نعيم بن مسعود فاكر اللي خذل الأحزاب يوم الأحزاب اللي عبر الخندق قعد يقول لهم خلوا بالكم فاكر أنت ثم كل دول كام؟ دول 5000 اللي عبر ثم الحبيب المصطفى في خمسة آلاف على ناقته القصواء على يمينه أبو بكر وعلى يساره أسيد بن حضير يكلمهما وهما أكبر اثنين في أركان حربه صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك الله أبو بكر وأسيد أمال عمر فين؟ عمر كان مشرف العام على تأمين الجيش دي مهمة ليست من السهولة في المكان المهم وهم معديين راح بعد ما عدوا استريحوا عند الحجون خارج مكة والرسول ادى إشارة للعباس بن يسيب أبو سفيان بقى وراح ابو سفيان واخد بالك واقف على حدود مكه فداخل الجيش المسلم فالا بسعد بن عباده احد القواد الاربعه اللي داخلين الرسول عدل القياده تاني ورجعها للاربعه الكبار تاني خالد والزبير وابو عبيده وسعد بن عباده فقال سعد لما شاف ابو سفيان اليوم يوم الملحمه النهارده يوم الايه؟ الحرب اليوم تذل قريش اليوم تستحل الحرمه ابو سفيان راح اوام عباس يا عباس يا عم رسول الحق خلاص ده انتوا دوت الامان ده بيقولوا اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الحرمه اليوم تذل قريشا العب بلغ الامر رسول الله راح ابو بكر وعثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص قالوا يا رسول الله سعد في حميه اعمل حاجه فارسل الرسول لينزع الرايه والقياده من سعد بس عشان ما يكسرش بخاطره اعطاها لابنه قيس بن سعد بن عباده انا من رسول الله ما نزعهاش منه وقال اليوم يوم المرحمة اليوم تجل الحرمة اليوم تعز قريش تذل شاب سبحان الله راح ابو سفيان على طول راح جامع الناس هو خد حته ثانيه قال له طب يا رسول الله انت امنتنا ازاي؟ قال له من دخل الكعبة فهو امن قال له وكم تحمل الكعبة؟ يعني الكعبة يخش بها كم واحد؟ ها؟ ما الكعبة ايه؟ اظن يا ربي 32 متر 32 تقريبا يعني يعني تقريبا 300 متر 30 متر 30 متر هتشيل كام واحد واحد هي من ايام القليل وهي على نفس الحجم ده هتشيل قد ايه 100 واحد قال ومن دخل المسجد الحرام فهو امن قال وكم يكفي الحرم المسجد الحرام هيقضي قد ايه يعني قال هو لسه هيقول العباس بقى مايل على ودن الحبيب قال ابو سفيان يحب الفخر يا رسول الله اديله حته اديله حته في ناس تحب كده يعني ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن ضبط وتبيع بقى خلاص دي طلعت منه كل ايه غير له حاجه لا لا لا انا زي ده المسجد الحرام زي ده الكعبه بيتي امن اللي يدخله يبقى امن سبحان الله ومن دخل بيته فهو امن من هنا بدنا النص الرابع اللي هو حظر تجول اهل مكه في شوارع مكه يا اما تدخل الحرم يا تدخل الكعبه يا تدخل دار ابي سفيان يا تدخل على بيتك وتقتل اي حد يتشاف في الشارع هيتقتل فاهم حظر التجول دي ولا مش هي؟ معايا ولا مش معايا؟ لما تصلوا على رسول الله خلاص لسه شويه حافظ هو انا اسيبكم لما ندخل مكه ان شاء الله فالمهم ابو ابو سفيان راح جمع قريش قريش بقى انا عايز بقى ايه انا يعني ركنت بره مكه كتير قوي ما دخلتش مكه تعال ندخل مكه قبل ما ابو سفيان يوصل مكه عايشه على اعصابها ها يا ترى المسلمين هيقتلونا ازاي هيمسكونا اسرى الاول ويقتلونا ولا يدخلوا علينا في البيوت ويذبحونا ولا عاشت مكه اياما من الرعب تساوي رعبا اشد من الذي فعلوه بالمسلمين في مطلع الاسلام كما ترد دم بس فيه شتان بين الرعبين يعني المؤمن لما يحصل له رعب يحملها على الله يقول اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت خلاص يعني لما تلاقي الراجل جاي عليه بتاع التامينات ولا بتاع الضرايب هيخرب بيتك يقول اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت حسبنا الله لا يلاقيك مش معنى كده ان بتوع ضرايب وحشين كلهم فيهم حبايبنا برضه ها وفيهم ناس كويسين وفيهم اهل الثقافه زي كل مهنه بس هم يتقوا الله يقول لا الضرائب بتاعتك مليون يقول له منين يا بيه؟ يقول لا ما انا اللي كتبت بالظبط يقول انا مرتشي منك ليه يا ابني تكتب بالظبط ده انت قاضي وانت اذا كتبت على الراجل اكثر مما يستحق فانت ظالم له يوم القيامه ياخذ من حسناتك حتى يرضى خلي بالك بتوع الضرائب اتقوا الله في الناس وهكذا كل منا المهم فبكى عايش على عصب اول ما وصل ابو سفيان الناس بقى ايه كلها اجتمعت عليه زي مؤتمر صحفي ها عملت ايه سويت ايه يا اخوانا استنى. اولا جيش محمد لا طاقه لكم به نمرة واحد نمرة اثنين أخذت لي الأمان ولكم الأمان حد يتأذى من دخل الكعبة أو المسجد الحرام أو بيتي أو بيته فهو آمن بعدين لا يقاوم الجيش المسلم ومن قاومه فسوف يقتل واضحة الأمور مين مش عاجبها الكلام هند بنت عتبة براسه فأخذت أبا سفيان من شاربه شدته من شاربه يبدو كانت ست يعني متخيل انت منظرها يعني احنا لسه ما اتسمتش لغايه دلوقتي احنا بنتكلم قبل الاسلام لكن هي الصلاه صحابيه بعد ذلك هذا الرجل قد خرف وكبر في السن اقتلوا العجوز الشيخ المخرف يهرج الراجل ده قال لها اسكتي يا امراه عيب خلاص احنا امنا الرسول امنا على حياتنا المهم خضع القرشيون لابي سفيان الا طائفه من امثال عكرمه بن ابي جهل ها وصفوان بن اميه وسهيل بن عمرو جماعه الصناديق لا احنا ما نسلمش بسهوله هنقاوم حتى واحد اسمه خناس ها اسمه كده خناس راح مجهز السيف بتاعه مراته تقول الى اين؟ قال لك قتال محمد هات يا خناس ابو سفيان يقول لا طاقه لنا اليوم بمحمد ده الوضع اتغير قال لا لا سوف اتي لك بواحد منهم ليخدمنا تجيب الخدام قال يعني هيروح ويغلب ويجيب واحد ايه راح هو المليء المعركه شداه هو او صفوان وعكرمه اللي هم القوات اللي عم جريوا من قدام خالد بن الوليد اول واحد كان يجري مين هو اول ما افتح يا بقى ودخل ايه حبسهم نفس اين الخادم اديله برضه ها لما مراتك تحب تدي لك يعني معلومه كده احيانا ها فين الخدام يا عم ها يا ما يا مجام الغراب المهم فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم راح مقسم الجيش كل جزء يدخل من ناحيه فدخل اول القياده دخل سلاح الفرسان خالد بن الوليد انحدر ناحيه الحته اللي النهارده اللي عارف في مكه وراح حته اسمها المسفله جنوب مكه المسفله المسفله دي المنطقه اللي دخل منها سيدنا خالد طلع في الجيش وسيدنا الحبيب دخل من الحجون وراء ابو عبيده لان ابو عبيده بن الجراح مشي بالقياده بتاعته كان تحت ايده تقريبا 1000 فمشي يؤمن الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تسمى كتيبه الرسول بالكتيبه الخضراء لشده كثره الحديث اللي هو يا بدري المهاجرين والانصار اللي بدرين وراه لغايه ابو سفيان ما كانش عارف مين اللي ورا الحديث ده لا ترى الا الحديث ولا ترى الا اعنه الخيول حتى لم يرى ابو سفيان احد الا عرف كتيبه المهاجرين بصوت عمر بن الخطاب بقى صوت عمر ويبقى دول مين؟ دول المهاجرين. المهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه اول ما وصل دخل غير محرم لا هو ولا حد معاه. وافطر قبل دخول مكه وكان رمضان 20 رمضان افطر قدام الناس واعتبر اللي صايم اعتبره عاصي. افطر قدام الناس عشان الناس كلها تفطر وبعدين سبحان الله اول ما دخل طأطأ رأسه عندما رأى الكعبة وبكى وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولنا مع الرسول وقفة أخرى ونحن في مكة شكر الله لكم وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد نبدأ هذه الجلسة الطيبة المباركة إن شاء الله رب العالمين بالتضرع إلى رب العباد عسى أن تكون أبواب السماء مفتحة فيستجيب لنا رب العباد سبحانه بفضله ومنه وجوده وكرمه إنه على ما يشاء قدير وسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم اجعل لنا يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك قومنا إذا وجدنا اللهم قومنا إذا وجدنا اللهم قومنا إذا وجدنا وأعنا إذا استقمنا وخذ بأيدينا إذا عثرنا وكلنا حيثما كنا اللهم كلنا حيثما كنا اللهم كلنا حيثما كنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا شيطانا إلا طردته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مأسورا في الحق إلا فكدت أسره ولا مسجونا في الحق إلا فكدت سجنه ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا تبت عليه ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة الموحدين اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت السماء من الأرض يا رب العالمين اللهم أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر صلنا بك ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين أجرنا من النار ومن كل قول أو عمل يقرب إلى النار اللهم أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نضاء بعدها أبدا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اشرح صدورنا نق قلوبنا ثبت يقيننا ألهمنا صوابنا قو حجتنا قو إيماننا زين الإيمان في قلوبنا كره بين الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اجعلنا من المهديين اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من القانتين اجعلنا من العابدين احشرنا في زمرة المؤمنين الموحدين يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد الدعاء مخ العبادة والعبد دائما يجب أن لا يغفل جانب الدعاء وآداب الدعاء كما تعلمون جميعا بفضل الله أن للدعاء آداب من أوائل هذه الآداب في مسألة الدعاء أن العبد يدعو وهو موقن بالإجابة لأن الله يستحي من عبده أن يمد العبد يديه إلى الله فيرد العبد الله عز وجل العبد أو يدي العبد طائبتين إليه مرة أخرى وطالما استحضرت آداب الدعاء من استقبال القبلة إلى رفع اليدين إلى إخبات القلب لله عز وجل إلى إخلاص النية إلى أنك لا تدعو باسم ولا قطيعة رحم إلى أنك تتذلل إلى الله عز وجل أنك تستغل الأوقات الطيبة والأماكن الطيبة وأفضل الأماكن بيت الله عز وجل وأفضل الأوقات يعني من ضمن الأوقات ما بعد الصلوات وما بين الأذان والإقامة وعند سجود العبد وفي وسط الليل وفي الثلث الأخير من الليل وعند هطول المطر وعند تحت الصفوف على العدو وبعد ختم القرآن كل هذه ال يعني ال وعند زيارة المريض وعند سفر المسافر ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب كل هذا تعلمناه من المعصوم صلى الله عليه وسلم عندما استأذنه عمر في السفر ليؤدي العمرة فقال الحبيب لعمر رضي الله عنه يا عمر لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي فكان سيدنا عمر يفخر بهذه الكلمة فلا تنسونا أبدا من صالح الدعاء ولا ينسى المسلم أخاه من صالح الدعاء لأنك إن دعوت لأخيك المسلم قال الملك لك ولك مثل ذلك فإن دعوت عليه قال لك وعليك مثل ذلك دعيته بالخير الملك يقول لك أنت زيه ولذلك لما يبلغك أمر عن أخوك المسلم شر منحرف عمل غلطة قل إيه اللهم تب عليه اللهم اهد قلبه اللهم اغفر له اللهم أره الحق حقا وهكذا يبقى أنت تصير لأخوك المسلم مش تسمع غيبته وتسكت إذا تكلم أحد عن أخيك بسوء فلا بد أن ترد غيبته فإن رددت أنت غيبته وهو مش موجود رد عنك الله يوم القيامة نار جهنم اه لما انت بترد غيبه ابوك المسلم يبقى انت ساعتها ايه ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه سوف يفرج كربك ويرد عنك نار جهنم اللهم رد عنا نار جهنم وحر جهنم يا رب العالمين وادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب يا رب العالمين آه اليوم ان شاء الله رب العالمين تركنا الاثنين الماضي الصحابه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد وطئت اقدامه ارض مكه الارض الحبيبه مره اخرى وكأن الإنسان يستطيع أن يقول إن الجبال كأنما جبال مكة كأنما ترحب بابنها الغائب البار الصادق الصدوق الأمين المبلغ عن الله خاتم النبيين محمد أولا مش ممكن نترك ما حدث بعد فتح مكة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض المقدسة إلى مكة المكرمة حرسها وحماها رب العباد عز وجل إلا لنا بعض من وقفات نشوف شوية مشاهد حدثت مع حبيب الله في مكة وناخد منها فوائد لنا احنا ثم بعد ذلك نلقي الضوء على بعض من نقاط العظمة في شخصية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لابد ان احنا نبص برضه ايه لان لنا فيه القدوة الحسنة احنا ما اصبحش عندنا قدوة نحن اليوم نفتقد الى القدوة وطبعا القدوة أكيد موجودة في بعض من الناس أو في كثير من الناس عشان ما يبقاش عندنا موجودة في كثير من الناس ولكن قلت لحضراتكم من قبل إننا يجب ألا ننظر إلى الناس بعين العيب يعني بعين النقد يعني إن نظرنا إلى الناس بعين النقد فلا بد أن لكل واحد منا عيوبا مفيش واحد يخلو من خطأ لأن كل بني آدم إيه خطاء وخطاء أي كثير الخطأ مش مش كل انسان يعني بيغلط مره لا خطاء اي كثير الخطا كثير الخطا لان باللغه العربيه هناك مخطئ وخاطئ وخطاء المخطئ هو الذي يخطئ عن غير عمد بدون قصد يعني ماشي في الشارع وقعت عينه على امراه او واحده ست وقع عينها على رجل فكانت النظره الاولى لحق ايه نفسه يعني ايه ده هذا مخطئ ما خدش باله يعني النظره الاولى بس طولت شوية عنه يبقى ايه ده مخطئ لأنه أخطأ بدون قصد ما كانش متعمد النظر بس هو ما لحقش يغضه بسرعة وهناك الخاطئ وهو المتعمد للخطأ كان الخاطئ اللي هو عارف وراسم الغلطة منظمها راح يقعد قاعدة معينة هيعمل هيفتري على واحد هيقبض على واحد هيسجن واحد هيعذب واحد يبقى هو ناوي تغفري لذنبك انك كنت من الايه؟ من الخاطئين، ليه من الخاطئين؟ لانها دبرت ليوسف عليه السلام ها دبرت لسيدنا يوسف الايه الجريمه التي تريد ان توقعه في حبائلها دي ولذلك يعني اذا كان هناك من من قانون للطوارئ فهو كان موجود في مصر من 7000 سنه ها. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات يعملوا له ايه؟ لا يسجنونه ايه؟ حتى حين كان ايه ذنبه؟ ايه ذنب يوسف عشان يترمي في السجن بناء على قانون الطوارئ ها؟ قالوا ربي الله رب السجن احب الي مما تدعونني اليه مما يدعونني اليه يا رب انا ادخل السجن احسن لو ما عملش حاجه غلط صح ولا لا كما قيل عن ال لوط اخرجوهم من قريتكم ليه كفروا لا بيعملوا غلط لا انهم اناس يتطهرون فصار التطهر في عين الكافر سبب ل- ل- لاخراجه وسبب لتعذيبه وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله يا سلام يا ايات الله عظمه في القران تهديك تسمع كلامه تقول خلاص بقى ده, ده قانون الله في الكون بقى يعني النقم سبب النقمه انه دول مؤمنين آه. ولذلك وعد الله عز وجل لا يتخلف كان المشركون في مكه يفتحون الكعبه يومين في الاسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس الجاهليه يفتحوا باب الكعبه ويدخلوا الناس افواج او عده في القوم ده بيحصل النهارده بس هي كان يوم الاثنين ويوم الخميس عثمان بن طلحه اللي هو سلاله بني شيبه كان معاهم الايه؟ المفتاح لغايه النهارده المفتاح معاهم هنقول القصه دلوقتي جايين احنا للحكايه ان شاء الله. كان معاهم مفتاح فبعد ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم اراد الباب اتفتح عايز يخش لان انت بتكون هناك ويتفتح الباب فانت عايز تخش مع الناس اللي داخل اشمعنى يعني؟ أخر. فاراد النبي الدخول بدايه الدعوه لسه فمنعه عثمان فحط ايده على باب الكعبه لا ممنوع انت تخش يعني المشركين يخشوا لكن الموحد ما يخش لو أن الله عز وجل يحاسب العباد كما يحب العباد أن يحاسب العبد أخاه لأخذ ما عليها وما فيها ولا دكها صح ولا لا يعني لو ربنا ياخذ الناس باللي بقى يعني نشوف المشرك داخل الكعبة خش جوه الكعبة جوه والموحد ور- ورسول التوحيد ممنوع من الدخول فابتسم الحبيب قال يا عثمان عسى أن يكون هذا المفتاح في يدي يوما أضعه حيث أشاء يمكن يجي يوم من الأيام المفتاح بتاع الكعبة ده يبقى ملكي أنا أدخل اللي يعجبني وأطرد اللي ما يعجبنيش عثمان واحد مطارد أح- اتباعه قله اغلبهم شويه غلابه زي حالاتكم كده لا لا لا يهش ولا يدشوا غلابه سبحان الله يعملوا ايه فعثمان بص عليه كده قال اذا تذل قريش يومها يعني يوم ما المفتاح يبقى في ايدك يبقى ده يوم ذل لقريش فتبسم وقال بل يوم عزها يا, يا عثمان خلاص مر على الموضوع ده كام سنه 15 سنه عثمان لما دخل النبي مكه اعلن اسلامه المفتاح بتاع الكعبة خدته أمه من بني شيبة بعت الحبيب بلال يا بلال روح يا عثمان أين المفتاح قال له روح يا رسول الله قال له روح معاه يا بلال هات المفتاح بتاع الكعبة الرسول عايز يخش عايز ياخد المفتاح زي ما كما وعده ربه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده اوعى تفكر ان المناظر اللي قدامك دي ان ال- مش عارف امريكا ولا مش عارف ايه واوروبا تقول كل دي مناظر دي مناظر بس لكن قشره خارجيه عارف بالظبط زي ايه؟ يكون عندك معذره دولاب محطوط على الحيطه الدولاب شكله حلو فواحد ضيف قاعد يقول يا سلام الدولاب ده شكله جميل ده اكيد الحيطه اللي وراها ايه؟ حاجه جميله قوي اكيد تلقى الحيطه مشرخه والزلزال عمل اللي عمله فيها وهي عمرها ما اتغيرت من من ساعه ما اتبنى البيت ولا من قبل ما يتبني البيت وحاله الحيطه بالبلا والميه ناشعه فيها ولكن الدولاب مداري بلاوي خلي بالك فالقشره الخارجيه بتاع الحضاره الاوروبيه دي قشره لكن تشيل القشره تجد عفانه من جوه وسوف تنتهي هذه الحضاره قريبا ان شاء الله ليكون الغد للموحدين المؤمنين ان شاء الله وبعد وليست هذه اماني كما اكرر دائما هذه حقائق حقائق التاريخ تقول هذا وهذا وعد الله الذي لا يتخلف هتوحدوه لا اله الا الله ما احنا بنضرب امثله السيره ليه؟ ليه الغزوات احنا بنقولها؟ بنقول عشان يعني ب- ب- ب- بنثير فيكم حبيب الجهاد ماشي ولكن عشان تعرف ان الغد الإسلام كما كان الإسلام ضعيفا في بدايته صار قويا بعد فتح مكة هكذا قد يكون الإسلام واخد صورة ضعف النهاردة أو صورة مشوهة عند كثير من الناس في الغرب ولكن الغد سوف يكون للإسلام إن شاء الله رب العالمين راح سيدنا بلال مع عثمان ابن طلحة يجيب المفتاح بتاع الكعبة من أم عثمان قالت لن أعطي المفتاح أحدا يا عثمان يا ابن طلحة لا يكن ذهاب شرف قومك على يديك يعني بنو شيبة كلهم بيقروا على العرب كلهم بإيه؟ معاهم مفتاح الكعبة صح ولا لا؟ ده أنت لما تلاقي الراجل موظف البنك ال- الخزنة بتاع البنك ليها كذا مفتاح واحد مع المحافظ بتاع البنك يعني واحد مش عارف مع مدير مش عارف ايه واحد يقول لك لعلمك افتح البنك اهو يعني لعلمك يعني بس للاسف الخزنه ما تفتحش بالمفتاح ده بس لازم بقيه المفاتيح هو فخور انه امين على اموال الربا هو مبسوط انه هو يعني اموال الربا تحت ايده وحش قوي خلي بالك فشوف بقى بنو شيبه بيفخروا على العرب كلهم ده مفتاح الكعبه معانا لان ده سيدنا العباس كان عايز ياخد ال- المفتاح بتاع الجمهور وسيدنا علي و- يعني حاجه فخر عظيم ان يكون مع مع مع, مع ناس مفتاح الكعبه حاجه مش سهله المهم فما كان من ام عثمان الا ان اخذت مفتاح الكعبه ووضعته في حجزتها حجزتها يعني معذره الدكه بتاعه السروال اظن معروف آه. وقالت شوف اسمع الكلام بقى اي رجل يمد يده اليه ها أهو شوف الست بقى انما ايه ها، طبعا اللي مد يده بقى، ها، صح فالرسول عث- صلى الله عليه وسلم إيه، لقي عثمان ابن طلحه وبلال اتاخروا قال لا يبقى في الامر شيء اكيد الشاشه ها آه، نقلته حاجه انها معترضه ولا حاجه ابا بكر قال نعم عمر نعم تقول على الله قل فما ان سمعت صوت عمر خارج الباب حتى اخرجت المفتاح قال لا الا ده لان يبدو ان احنا وصلنا الى حاله من الضعف فمجرد نسمع سيره سيدنا عمر بتلاقي اللي عايز يحتمي وراه حاجه غريبه المهم ما علينا فاخذ المفتاح وسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح سيدنا الحبيب طبعا هنا تشرئب بالاعناق الى ان مين بعد كده ترى طب المفتاح كان في ايد عثمان مين ياخده فعلي بن ابي طالب يا رسول الله قال نعم قال له اعطني مفتاح الكعبه يبقى احنا بقى قال اين عثمان بن طلحه نعم يا رسول الله قال هذا مفتاح الكعبه لا ينازعكم فيها الا كافر او فاسق او منافق خذوها تارده يا بني شيبه الى يوم القيامه افضل المفتاح في بني شيبة وتجده لما تقعد معاهم هناك بنو شيبة في مكة من من ألطف الناس ومن ومن أرق الناس قلوبا وعندهم صلة بالله عيبة غريبة أو قبيلة سبحان الله يعني الرسول كان ينظر بما يريه رب العباد سبحانه تعرف وبعدين رحمتك يد عثمان بقى بس عشان برضه ينقر له على مسألة العقيدة أتذكر يا عثمان يوم منعتني فاكر فكرت يعني فاكر قال لقد انتهى الأمر يا رسول الله خلاص لا أنا قال ولكن أريد ها أن أعلمك ها أن الأمر بيد الله وحده ما تقوليش بقى ان النهارده انت راكب على الكرسي بكره الكرسي راكب عليك يعني ما ت- ما تنساش وقت رفض النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبه حتى تخرج منها الصور اللي كانت فيها اتاري المشركين حاطين صور جوه صوره مين قال صوره ابراهيم وصوره اسماعيل مصورينهم رسمينهم يعني وهم بيستقسموا بالازلام هم بيستقسموا بالازلام ب- وده ايه يعني بيضربوا ال- يعني زي الودع والحظ والكلام ده ده سبحان دي الصور سبحان الله فتبسم النبي وقال اخزى الله المشركين واهل الشرك صورتهما ماشي يعني الصوره دي احنا هن ايه يعني هنركنها على جنب شويه لكن كان ابراهيم الحنيفي واسماعيل ابنه يستقسمان والله ما استقسما بالازلام يوم الرسول بينفي ال- ال- تهمه الاستقسام بالازلام عن جده ها، اسماعيل وجده الاساسي ابراهيم عليه السلام سبحان الله واخرجوا ايضا صوره المسيح عليه السلام كانوا مصورينه هو السيده مريم جوه قال الله لا ارمي ده كله سبحان الله فلعن الله آه، بيتا او لن تدخل الملائكه بيتا فيه صوره آه، وفي حديث ثاني صوره او تمثال او كلب المهم وكان حول الكعبه 360 صنم والاصنام دي كانوا المشركين رابطينها صابين عليها رصاص يعني مثبتينها في الارض بايه؟ برصاص مذاب عشان ما حدش ايه؟ عشان واحد يزق الاله كده يكون الاله كده شويه يروح واقع ولا حاجه فمثبتينها عشان الاله يكون يعني مخوف شويه ولا مش واكب ولا حاجه فايه؟ خلينا له فكان امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتدوا ايه يكسروا في الاصنام وكان هو بيساعد في التكسير بس كان بيساعد ازاي؟ كان على ناقته لانه من طول الرحله وال- واللي حصل في فتح مكه والاجهاد فطاف حول الكعبه وهو راكب ناقته صلى الله عليه وسلم فكان يجي عند الاصنام بقى وراح نلف بعد السبع اشواط وبعدين صلى في مقام ابراهيم وبعدين بدا يلف مع الصحابه في تكسير الاصنام فكان معاه قضيب صغير يعني عصايه كده صغيره فكان يشير الى الصنم فيقع الصنم على وجهه يعني الواجب يشير للصنم من الواجب حتى لو في اشعه غير مرئيه بتخرج من العصا ال- ال- الصنم يقع على قفاه صح ولا لا؟ انما شرع الصنم الصنم يقع على وشه وهو يردد قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا دي جزئيه في العقيده مهمه يعني ده اللي بي- لا يجب ان يعطى الامل للمسلمين بالنصر في ايه؟ في قضيه زي قضيه المف- مفتاح الكعبه يعني واحد لو نظر لها كده يقول لك الله الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ ما ما حولوش الا 20 30 واحد منهم ثلاث ارباعهم غلابه ومش لاقيين ياكلوا هياخد مفتاح الكعبه يقول لك بلاش دي فاكرين انتوا قصه سراقه ها اللي يجيب محمد حي او ميت لهم الناقه شوف خارج هو وابو بكر مطارد مطارد اللي يحصل ايه؟ اللي يحصل سبحان الله العظيم يجري اشراقه يحصلنا تغوص اقدام فرسه في الرمال المهم في الاخر خلص عشان بقيه القصه انتوا عارفينها اللي يا سراقه كيف بك وقد اخذت سواري كسرى واحد زي سراقه ي- ي- ي- ي- يوظف الكلام ده ازاي؟ يعني واحد اهله طاردينه وهو خارج ومغير خطه السير وما بيتعرج ما بين يعني جبال مكه عشان يخرج منها سالم غانم وما معوش حد الا ابو بكر والدليل اللي هو عبد الله بن هريقه سبحان الله وهم كلهم جمالين اللي بيتعاقبوا عليه وشويه ميه وعيش يمكن يخلصوا في الطريق واختبأ في الغار ثلاث ايام هو وصاحبه ابو بكر ده كله عشان يهرب من ايه؟ من قريش وبعدين يقول لسراقه ده انت يعني يوم من الايام تاخد السوارين بتوع كسرى سراقه يصدق الكلام ده ولا ما يصدقوش؟ ما- يدخل النافوخ ولا ما يدخلش منطقيا عقليا عقلانيا لا عقلانيا لا العقل المجرد تيجي ولا ما تجيش ما تجيش لا ما تجيش تيجي فين بعد القادسيه وفي زمن عمر وجيء بسواره كسرى مين اللي جابهم جابهم واحد اسمه ابن ابي جبير راجل جاي الجلابيه بتاعته تحت ركبته وفيها يجي ثلاث اربع رقع ومعاه السوارين بتوع كسرى محطوطين في علبه وبعد بعته سعد بن ابي وقاص ل- مع هذا الفقير امانه يوصلها لامير المؤمنين عمر ما كان ممكن ابن ابي جبير ده يفك على سويسرا صعب يعني وتحت اسمه استعار وتحط السوارين كسرى ايه يعني والله مش صعبه سهله جدا ده الاصعب انه يجيبها الاسهل انه يسرقها لكن الاصعب انه يحافظوا عليه فراح جاي و- راح مسلم سيدنا عمر الايه السواري سيدنا عمر فتح كان يقال يعني ان اعظم او اثمن سوار في التاريخ هو سوار كسرى كان في كميه من المجوهرات اللي هي حاجات فريده مش موجوده على مر التاريخ فسيدنا عمر من اعجابه بامانه الراجل قال يا علي يا ابن ابي طالب ان قوما ادوا هذا الى اميرهم جد امناء يعني معقول ناس يجيبوا دي على شوف من ايران فين المدائن جنب طهران ها يجيبها لغايه المدينه يسافر له ان كان شهر ولا شهر ونص وجايب السوارين عبر الصحراء ها وجايبهم يسلمهم لي كاملين ان قوما ادوا هذا الى اميرهم جد امناء قال علي يا امير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا فسيدنا عمر حدث بالسوارين كده قال اين سراقه بن مالك؟ سراقه اسلم بقى سراقه غلبان كان بيدور على 100 ناقه ياخدها من لو جاب محمد حج ايه من كام سنه؟ ها؟ تعال يا سراقه بما وعدك رسول الله لما لحقته هو وصاحبه ها؟ هذا الرسول انتقل للرفيق الاعلى وادي ابو بكر انتقل للرفيق الاعلى لكن الرسول كان وعدك وعد فاكره؟ آه. قال كيف بك وانت تاخذ سوار كسر قال له هذا وعد رسول الله يبقى اذا الامل قائم الامل قال الامل ما اغلقش مش انت تقفلها على الناس لا لا لا ده الناس بقت وحشه والناس قبل بعضها وخلاص ونقعد لا لابد ان تشيع الامل في قلوب الناس بنصر الاسلام ونصر كلمه التوحيد بس لابد من الاخذ بالاسباب وان يكون بعضنا عونا لبعض مش يعني كل واحد يعني معذره تروح عند العالم ده لا بس هو في الحته دي ضعيف شويه الحته دي مش على انت مش حتت ما تطلعش في الحتت خد الحته اللي تنفعك ما دام انت بالحتت ما دام انت بتتاجر في الحتت ها حتى العلم بقى تبيع بالحتت خد لك الحته اللي تنفعك ده الراجل جاي من اليمن يسال الرسول سؤال والثاني قال له يا رسول الله اريد ان اسالك بالاسلام سؤالا لا اسال احدا بعدك مش عايز اسال حد تاني قال له قل امنت بالله ثم استقم بس وانت لو رحت جمعه واحد طلع على المنبر قال ايها الناس اتقوا الله الناس راح نازل ما دي خطبه جمعه يعني اي خطبه جمعه خلاص. ده العيال بيلعبوا في الشارع ويعدي عمر بن الخطاب الواد يقول لهم اعيط لكم امير المؤمنين قال يعيط ازاي يعني يا امير المؤمنين قالوا نعم يا ابني قال له اتق الله الواد يهزر سيدنا عمر لا ده مكشوف عنه الحجاب لا ده, ده سبحان الله لابد انني مدم ويكفي عمر حتى يهدئه الصحابه يعني هو هنا بيودي يلعب يلعب مين يقول لك يلعب مين يا عم ده بس اكيد هو عارف انا شايف شايف النور الملائكيه الطفوليه اللي فيه ان انا مش كويس يا سلام شوف الناس فانت عشان يعني تستفيد لابد ان الواحد مننا يصغي بقلبه لا باذنه ولا تجلس مع العلماء جلسه الناقد ها اجلس جلسه المستفيد ولم جلست دينيتك في الاستفادة لا بد أن الاستفادة سوف تكون كبيرة اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن التقت الفرق الخمس تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة تسمى بالحجون ودي يعني آه، اللي راح مكة عارف المكان بتاعها بالضبط آه، الرسول ضربت له قبة في هذا المكان قيمة يعني فماشي مع سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري فعد على إيه على البيت بتاع سيدنا الحبيب جابر من المدينه الرسول زي ما عايز ايه ي- يؤنس جابر بالكلام كان متبسط مع اصحابه قال له يا جابر هذا منزلنا ده البيت اللي انا كنت قاعد فيه ده قال له اتنزل فيه يا رسول الله تنزل يعني تقعد يعني في البيت قال وهل ترك لنا عقيل بيتا اتاري عقيل بن ابي طالب لما لقي الرسول مشي وعلي بن ابي طالب مشي وجعفر بن ابي طالب مشي والعباس بن عبد المطلب وكل راح ايه باع البيوت بتاعت بني عبد مناف باعها لحسابهم يعني مش باعها هو أك- يعني ده يعني عقيل ابن عم الرسول لا مش ابن عمك انت لا يعني سيدنا عقيل ده باع الب- يعني ل- ل- لحساب الرسول يعني او لحساب بني عبد مناف قال وهل ترك لنا عقيل دارا؟ قال يا رسول هتنزل فين؟ قال انزل في خيمه او في المسجد الحرام دي او دي ما- ما انزلش بيت لم يدخل الرسول بيتا في مكه وعلى كل انا مش عايز اتوقف هنا عشان يمكن الاخوه الحجازيين بيزعلوا مني في المنطقه دي لان ايه يعني هم صحيح ان ازالوا كل معلم من معالم التاريخ الاسلامي في الاماكن بالذات يعني هي ليها يعني برضه كتر خيرهم في حته بارك الله فيهم فيما لان احنا عاطفيين يعني انا متخيل كده المصريين راحوا كده وبعدين خدناهم كده اه ده بقى البيت اللي اتولد فيه الرسول الحته دي اللي الرسول اتولد فيها انا متخيل المصريين يعملوا ايه انا متخيل اللي خلى بيدخل عند السيد ويعمل البلاوي ايش عتبه يبوس ايش حديد يا يا ابني ده حديد ده حديد تكلفته 13 و6 من 10 تقول له ايه والتاني الفلاتون بتاعهم بيقول له لا اصل شوف انا لو دخلت عليك ها ورحت لقيت العمه بتاعتك محطوطه كده رحت انا بايس عمتك يعني انا ببص العمه انا ببص يا عم بلاش فلسفه يا سيدي بلاش فلسفه ده يعني هتقنعونا بالغلط سبحان الله يعني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا على قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا ان صنعتم صنيعهم لعنكم كما لعنهم لا تتخذوا او لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من بعدي سيدنا عمر ماشي بيع الشجره بتاع بيعه الرضوان اللي تمت تحتها المبايعه ناس قاعده تحتيها قال ايه ده؟ دي الشجره هي ده اي شجره؟ دي الشجره اللي يعني ها قال اه هتقعد تحت الشجره دي ها؟ بلال ها؟ ابو عبيده اقطع راح قطع الشجره ليه بيقطع الشجره؟ يقطع الطريق على الشرك لان احنا النهارده لسه قعدنا تحتيها كمعلم انت بتوع الاثار يزعلوا يقعدوا ايه امام بعد شويه الجيل اللي هيجي بعد كده يقول لك اخد شويه تراب من تحت الشجر ها اخد ورقه ورق الشجر اخد فرع يمكن تفرع في العيله خلي بالك انت أ- أ- اروح اعلق المنديل بتاعي يمكن ربنا يرزقني بعيل بدل ما انا عمال اجيب بنات بنات بنات اجيب واد بقى ولي العهد تدخل في شرك انت ده راح قاطع الشجر لا مفيش كلام ده فيعني هو طبعا آه، ال- ال- الاماكن دي الواحد بيتنسم فيها طبعا ال- ال- العبير بتاع التاريخ يعني مثلا المكتبه بتاعه الحرمين اللي قصاد باب الملك عبد العزيز دي دي المكان اللي ولد فيه سيدنا الحبيب كده مكتبه المكتبه هي مكتبه دلوقتي ها؟ ده المكان فكويس انهم ايه عملوها مكتبه ليه؟ لان حقيقه انا عارف الم- المسلمين وعواطفهم الايه التي تقود احيانا اوجاع و- وتخرج عن اطار العقيده الصحيحه وانا اللي يهمني مش اماكن انا اللي يهمني العقيده ومكانها القلب وطالما العقيده توطدت في القلب خلاص والصحابه كانوا يملكوا ايه من, من, من حطام الدنيا ده احنا بنملك احنا احنا بنملك كل حاجه ايش سيارات وايش طيارات وايش دبابات كانش وراهم حاجه من ده كله وكانوا بيقاتلوا اعتى الدول التي كانت مسلحه ب- ب- بالنسبه لهم يعني باحدث انواع الاسلحه مش في القادسيه وفي اليرموك فوجئ المسلمون بالجيش الفارسي جاي من ضمن السلاح بتاعه سلاح الفيله عمر العربي شاف سلاح ده كده سلاح الفيله دي 12 فيل متقدمين الجيش ده الفيل ده ملوش دعوه تضربه بحربة ده هو ماشي فيل ماشي بيطبش بي- بيدوس على ناس القعقاع بن عمرو التميمي الله يرضى عليه هنشوف الفيل اللي من قدام ده هو سبب المشكله انا هدخل عليه وربنا يسهل وبعدين الفيل مش ماشي لوحده ده عليه فرسان بيجيدوا ضرب الحبال النبال والحراب يعني بيجيدوا الرمايه يعني مش حاجات مدربه على احدث ال- فارس والروم اكبر دولتين في هذا الوقت دخل القعقاع بن عمرو قال هو حاجه واحده انا اضرب لكم الفيل الكبير ده وتوكلوا على الله وكان قائدا وكان فارسا مغوارا فخلى الفرس بتاعه يجري يجري وجه جنب الفيل وقفز فوق فرسه راح واقف برجليه والفرس بيجري وبسيفه فاطار ال- الزلومه بتاعت الفيل هو ضرب الفيل طير الزلومه بتاعته الفيل راح عامل للخلف دور وراح جاري على الجيش الفارسي الجيش الفارسي ساب ارض المعركه وولع عايزه قوه قواد العصر الحديث لا يحتاج منهم الا للعقل يعني القائد العسكري اللي في الثمانينات والتسعينات اللي بيقعد في غرفه العمليات وقدامه الشاشه جايبه له ارض المعركه وكم طياره وعنده كم دبابه وعنده كم فرقه مشاه وعنده سلاح الاشاره وعنده مش عارف سلاح التعيينات وسلاح مش عارف ايه وسلاح ايه وسلاح ايه فقلت قدامه كله بمجرد عقل قاعد بس يدوس على زرار اضرب في الناحيه دي خف ضرب الناحيه دي انسحب من الحته دي اهجم في الحته دي، كله من ايه؟ بضرايب يعني مش عايز والتاني قاعد في الدبابه قافل عليه ويحط صباعه في بدايه جوه قاعد جوه عايز الدنيا تتحقق لكن القائد القديم كان لابد من العقل والشجاعه عقل وحده ما ينفعش لابد من عقل ومن شجاعه لان اليوم ال ال ال لما لما ارسل ابو بكر الى خالد ارسل لخالد في العراق قال له الحق باخوانك في ارض الشام الحوام الروم هجموا على المسلمين على الجيش الاسلامي هجمه تحت قياده الاربعه قواد المسلمين الكبار ابو عبيده ومعاويه و و إلى- إلى- المهم يعني فالحق اوام روح لهم ترك خالد نص الجيش شوف بقى هنا بقى العقل والشجاعه خالد ترك نص الجيش وخد نصه وراح جاب واحد دليل في الصحراء قال له نقطع المسافه من العراق لارض الشام في قد ايه؟ قال له في 22 يوم جيش يمشي في الصحراء 22 يوم قال له و- و- والميه اللي تقدر تقضينا المده دي كلها الدليل قال له اشك مال ما نقدرش نخزن كميه مال الصحراء قال له ما فيش ابار في السكه قال له ما فيش ما فيش مراحل او يعني اصطلاحات او قال له ابدا لن تجد عمرانا يا سيف الله يا مسؤول يا خالد يا فلان مش داعي عمران خالد في طريقين طريق كله عمران وده ممكن 100% الجيش هيستناه في الطريق ده والطريق الثاني طريق بوحش مقفر في الصحراء فنفس الروم قالوا ايه قالوا احنا حاجه من اثنين ان إن خالد جايب الجيش بتاعه من ناحيه العمران احنا نخلص عليه ان راح من ناحيه الصحراء هو هالك هالك هو الجيش بتاعه فخالد صمم انه يمشي في الطريق الموحش قال استعنا بالله وتوكلنا عليه يلا لان في احد حروبه الراجل قال له انا هت- هسلمك في حروب الرده قال له هسلمك ال- ال- الابواب بتاع الحصون كلها وتدخل وتستسلم بس بشرط قال له ايه شرطك؟ قال له تشرب السم ده جاب له سم سيدنا خالد راح ماسك السم قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء فشرب السم الزوم ده يقتل اللي فوره ها سلمني الراجل يستغرب عيني الله ده, ده انا كنت بخيره سلم لان انا سلمت الامر لله اما انت سلمني البلد بتاعك وسلمك لان انت بس اعمل اللي عليك وكله على الله مش الباقي على الله لا كله على الله اعمل اللي عليك سيدنا خالد وصل له فكره غريبه جدا قال احنا الميه مش هتقضي والخيول والبغال وال- والجمال الابل اللي معانا هتشرب منين فكان يأتي بالإبل فيسقيها كما قال رواة السير عللا بعد نهل عللا بعد نهل ال- ال- الجمل الراجل الجمال يعمل فيه لعبة بعد الجمل ما يشبع يشرب ويرتوي الجمال يلعب له في المية ويصفر له يعني يحرك له الايه المية اللي بيشرب منها بإيده ويصفر له فالجمل يشتهي بالحركة وبالايه وبالصفير فيفضل يشرب فوق طاقته لأن عنده كيس جوه بيخزن فيه اسمها مراودة البعير شوف العرب كانوا فاهمين القرآن ازاي قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه المراودة ان انت تخلي البعير يعمل حاجة على غير مراده فامرأة العزيز كانت عايزة يوسف يعمل حاجة على غير مراده هذه المراودة فاهم اللغة اعرف ايه القرآن بالذات العرب اول ما نقول القرآن راح شاكتين المهم فسيدنا خالد سقى الإبل على بعد نهل فخزنت المية طب ده يمشي في الصحراء الصحراء حارة درجة الحرارة المية هتتبخر فراح صر مشافرها خيط أفواه الإبل وصر أذنها وراح قافل ودنها عشان ما يبقاش فيه أي كمية بخر تخرج من الكيس المخزن بتاع المية جوه الجبل طول مدة السير في الصحراء ومشي طبعا ممكن واحد بيرسوك يقابلنا أو يبعته بس كده مش معقول هو مش من جماعة الرفق بالحيوان أنا إيه ممكن يعني بس أنا واثق أنا مش في جماعنا من العينات دي الحمد لله يعني لكن يعني آه. ده الست المجنونه بتاعت الممثله الفرنسيه بريجيت باردو آه، يقول لك يقول لك انا بقى مهمتي ب 94 في فرنسا هتعملي ايه؟ توقف مذابح الوحشيين المسلمين ضد الخراف بعيدهم الاضحى. طب ما توقفهم تعصر بان يدبحوا اخواننا. كان حصل لها انهيار في 87 77 انهيار ونراها المستشفى في شارع الصعيدين ايه؟ ايه سبب الانهيار؟ قالت لهم كان في حرب اهليه في ال- في لبنان العصافير بتموت في لبنان عصافير عصافير واخد بالك بتموت في لبنان حاجات يعني اشوف ادي القشره الخارجيه بتاع الحضاره الاوروبيه قال هم يذبحونا لكن العصافير اللي في ايه لكن المسلم يموت ويذبح واولادنا في فلسطين ي- يروحوا في داهيه سبحان الله المهم توحدوا الله لا اله إلا الله. احنا فين دلوقتي في الصحراء مع سيدنا خالد قالوا كده خليكم صحصحين معانا ففضلوا ماشيين في الصحراء المهم بدات الميه تخلص الميه اللي تك... اللي تنفع لل... لل... للدواب والاكل يخلص يروح خالد راح امر بذبح الابل ياكلوا لحمها وياخدوا كيس الميه يسقوا لبقيه الدواب وهم يشربوا الميه اللي مخزنينها على قد الديش خلاص وصل خالد لارض المعركه ليه اربع قوات باربع جيوش قالوا خالد احنا تزمنا اليوم الاول والثاني والثالث احنا 30000 وهم 120000 قال لهم طيب انا اقول لكم رايي احنا نوحد القياده بس عشان ما ياخدهاش واحد بس احنا بقينا خمسه نعملها كل يوم واحد يبقى هو القائد الاعلى واحد يمسك الايه القيادة عشان اللي فيها مركبين ولا المركب اللي فيها رئيسين فكل واحد يمسك القيادة ايه يوم بس سيبوا لي اليوم الاول وهو اليوم الاول يقول لي بس اليوم الاول قالوا ماشي عمل ازاي راح غير اماكن الجيش خالص المقدمه راح مرجعه في المؤخره اللي في اللي في الوسط راح موديه في الميسره واللي في الميسره جابه في ال- في الميمنه غير معالم الجيش خالص وجاب 200 فارس وقفوا ورا الجيش يعملوا محرك سر بالفرسان بتاعتهم عشان يطيروا الغبار خلي بالك وعبأ الجيش تعبئة كاملة وقال يا جماعة أنا هطلع الأول أبارز القائد بتاعهم أول ما إن شاء الله ربنا ينصرني عليه بتهد في إيه؟ فيهم وراح إيه؟ طلع راح مبارز الراجل بتاعهم قتله فالمعنويات بتاع الجيش الإيه؟ الروماني أو الرومي آه، ب- ب- بتاع رو- آه، آه، هبط في نقطة. النقطة الثانية قالوا يا خبر ده احنا تعبنا معاهم في الثلاث ايام لو لان بعداتهم القليل ده في تراب ورا الجيش اهو يبقى في مدد جاي لهم من المدينه ففروا من ارض المعركه وانتصر المسلمون الموحدون في اول يوم القياده عايزه عايزه عايزه عقل وعايزه شجاعه عايزه ايه؟ شجاعه مش الراجل ال- بشر بن الحارث واحد يعني عربي راح يخطب بنت عمه عمه مش راضي يجوزه بنته مش عايز فبيتلكك له قال له في اسد بيهدد القبيله لو جبت راسه هو ده مهر بنت عمه اخينا خد الكلام صح احيانا بيبقى في شباب متهور قال ايه يا عم في غير ده لا هو مصمم على بنت عمه خلاص الحب بلد خلي بالك انت فالمهم راح جاب راس اسد وجه عم واحد مطفي قال خلاص انا اديته كلمه وجاب راس الاسد وخلاص فعملوا فرح فبشر بن الحارث وقف يقول قصيده العريس مش تجيب العريس تعالى تقول له كلمتين يبص في الارض يقول يا ابني زوجني انا مش عارف يقول- يا ابني مكشوف ليه واحنا سامح الله الرجاله عريس زيك مش حاسس الثاني عريس بس عايز يقول خطبه راح واقف قدام ايه بي- بيوصف بقى وعارف ان العروسه قاعده ورا الايه مع الستات يعني مع الاخوات ورا فعارف ان العروسه سامعه عايز يعرفها يعني ان هو مين بالظبط منولها كده ها اللي جاب راس الاسد يقول لها ايه بقى ودي من اعظم ما قيل في شعر العرب لان في القصيده دي بشر بن الحارث جاب في القصيده دي 400 اسم للاسد ايه ده؟ بالله عليك ده لما يقرا القران يفهم ولا ما يفهمش؟ لازم يفهم يقول افاطم يبقى اسمها ايه؟ فاطمه ايوه كده شوف هو حتى لما يدلعها يقول لها فاطمه احنا لا بطه ايه بطه إيه علاقه بطه ببطه دلعنا حتى مايس المهم بس مش هقولها يعني مش هيركب الجهاز لغايه ما تطلعوا وت- توقفوا المواصلات ولا حاجه بره نعم. افاطم لو رايت ببطن خط ارض المعركه اللي دار بينه وبين الاسد وقد لاقى الهزبر اخاك بشرا الهزبر ده اسمه من اسماء الاسد اذا لرايت ليثا ام ليثا هزبر في الوغى لاقى هزبرا ربيع اه لا، ليث ولا يعقب ربيع تبهنس اذ تقاعس عنه مهري عرب والله تبهنس الفارس لما شاف الاسد خاف رجع لورا تبهنس اذ تقاعس عنه مهري محاذرة فقلت عقرت مهرا أنل قدمي ظهر الأرض إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا ده فرس من ايه؟ دي ده امشي يا جدع وراح نط من فوق الايه؟ الفرس عشان ايه الارض اخذت عشان يعرف يحارب الايه؟ يا ليث هو بيخاف من الاسد ده التمس غيري قوتا ان لحمي كان مرا يا ابني ابعد عني ها لحمي وحش أبغي أه؟ تبغي لأشبالك قوتا وأبغي لابنة الأعمام مهرا أه؟ أنت عايز تاخد- تاخدني قوت لأولادك وأنا عايزك بصراحة أخدك مهر بنت عمي ونشوف أيهما غلب طبعا أنا مش هقول لك على 57 بنت إحنا مش فاضيين إحنا هن- أو هحولها أدب بقى ولا شعر المهم يعني شوف العربي وشوف فكرته وشوف شجاعته وشوف أدبه وشوف طريقة الكلام مش أنت أحيانا تسمع كلام دلوقتي يقول لك الشعر الحديث تسمع عايز تسد ودانك حق سبحان الله واحد كان شاعر من شعراء الحديث بيوصف في الجند العابر في 73 انت جميزه على ترعه بلدنا يا ابني ده شاعر ده جميزه ايه وترعه بلدنا ايه؟ ده بيدرس العيال في الثانويه العامه جميزه ايه يا ابني؟ المهم فقلنا ان القياده لابد لها من عقل وشجاعه ولذلك لم نرى في التاريخ اشجع من رسول الله وعشان هذه النقطة أنا عايز أتوقف مع حضراتكم شوية نقاط سريعة كده عشان إيه ما الوقت ما يفرقناش في بقايا بقينا في مسألة فتح مكة. أولا عايز نجمع بعض من العبر أو الفوائد التي نستطيع أن نأخذها من مسألة فتح مكة بعد ما إيه نحكي شوية مواقف صغيرة كده إن شاء الله رب العالمين. أول ما الحبيب كسر الأصنام وأخرج الصور من الكعبة دخل وبصحبته بلال وأسامة بن زيد وأغلق عمر عليهم الباب سيدنا عمر وقف بواب عشان ما حدش يخش فهو ما يعرفش مين ال- المسلم ومين ال- اه لأن الرسول وهو بيطوف ونزل صلى ركعتين في مقام إبراهيم فقاعد جنبه فضالة ابن عبيد الله فضالة ما كانش لسه أسلم ففضالة جايب خنجر تحت ثيابه وبيقول وهو ساجد محمد اروح ايه نازل عليه فالهيبه بتاعت الرسول تاخده شويه يروح ساكت يتشجع سنه يتحسس الخنجر إيه؟ الى ان سلم الرسول يمنه ويسرى قال يا فضاله عرض نعم قال له فيما تحدث نفسك قال له انا اذكر الله ما هو جبان اهو ها قال يا فضاله تتحسس خنجرك لتقتلني هذا ما تحدث به نفسك ثم وضع يده على صدر فضاله بس مسح مسحه أقسم فضالة قال قبل أن يضع يده على صدري كان أبغض خلق الله إلى قلبي فما أن وضع يده ورفعها حتى وصار أحب شخص إلى قلبي عمل إيه رسول الله يا سلام الست جايبه له ولد عنده سبع سنين ما بيتكلمش يا رسول الله أبكم جمع الله عز وجل من المعجزات بتاع الأنبياء كلهم في رسول الله إذا كان سيدنا عيسى يبرئ الإيه الأبمع والأبرص يعني سبحان الله فاهم؟ مسك الولد كده كان بيتوضا فمسح على وجهه على وجه الولد بيده الشريفه بماء الوضوء قال يا بني من انا؟ قال انت رسول الله كما روي في صحيح مسلم يعني اذا آه، يعني سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا ايده بكل هذه الامور واضحه واضحه من من صغره من صغره سبحان الله هو شخص لم لم يعني ل- لم يأتي في التاريخ مثله لا من قبل ولا من بعد لأنه صلى الله عليه وسلم يعني اصطفاه ربه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ركعتين وانت لو ربنا من عليك اه ودخلت مرة ها وربنا ينعم يا سيدي ربنا يكرمك ويكرمنا جميعا ان شاء الله يعني لما يكرم رب العباد سبحانه وتعالى يصلي المسلم ركعتين داخل الكعبة في كل اتجاه يعني احنا دلوقتي بنصلي اتجاه ايه واحنا واقفين دلوقتي في المسجد اتجاه الكعبة طب انا بقى جوه الكعبة اصلي اي اتجاه انت جوه القبلة انت جوه القبلة تصلي ازاي تصلي ركعتين في كل جهة صحيح الفقهاء ما ركزوش على الم- على المساله دي لان مش كتار اللي بيدخلوا الكعبه يعني مساله ما تحتاجش شرح فقهي طويل قوي ها يعني المساله هنا فسبحان الله صلي ركعتين في كل اتجاه ويفضل يفضل انك مش كل ما تقعد في حته انا قاعد كده قدام الباب في الكعبه دي الدوشه وبتاع فا ايه الحكايه بيفتحوا الباب رحت زارع مع اللي داخلين ما تقوليش بقى لا يا ابني ما خلاص ربنا اكرمك خلاص انا يعني ما تحتاجش ده يعني خلاص ماشي اكرمك الله خلاص طيب خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاه الظهر عارف يعمل ايه؟ المفاجاه لاهل مكه كلهم يا بلال نعم قال له اصعد على سقف الكعبه واذن طبعا مفاجاه ليه؟ انت مش انت مش شايفها مفاجاه لا المشركين واهل مكه تبقى مفاجاه لعده اسباب اولا بكلمه الله اكبر انتهى عصر الشرك في مكه الذي استمر اكثر من 3000 سنه خلاص دي نقطه النقطة الثانية ليعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في الإسلام شيء يسمى تفرقة عنصرية ولا أسود ولا أبيض جماعة اللي بي- بيقول لك الحرية والإخاء والمساواة لغاية النهاردة سبحان الله السود في أمريكا دي قنبلة موقوتة سوف يكون بإذن الله على أيديهم فداء أمريكا اه طبعا لان لان شوف من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه فما راحوا يعني خطفوهم من افريقيا عشان يبقوا عبيد عندهم يبقى لهم عزوه يقدروا يفتروا بها على بقيه العباد فاذا بهؤلاء الذين استعزوا بهم صاروا مصدر قلق لامريكا ولحكام امريكا ولنهايه امريكا ان شاء الله اه يعني دي بقى مساله لازم تنظر وانت شايف الامال كبيره وعريضه عشان تبقى المؤمن ليستيقن بنصر الله سبحانه اذن بلال وكان مكه تردد الاذان ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل أول ما دخل على المسجد الحرام والصحابة العشر آلاف كلهم حواليه بدأ الصحابة في التكبير فلما كبر النبي والعباس وعمر وكان العباس وعمر صوتهم يكاد يغلب صوت العشرة آلاف فكان صوتهم جهور قوي فلما بدأ ال- فالمسلمين انفعلوا فبدأ التكبير يزيد يزيد يزيد بداية ارتجت أرجاء مكة بتكبيرهم حتى أشار النبي لهم أن اهدأوا أربعوا على أنفسكم إنكم تدعون سميعا بصيرا لا أصم ولا أعمى اه لما بلاش الصوت العالي ده أو هدي هدي ف- فدعاهم الى الهدوء صلى الله عليه وسلم اذن بلال فوق سقف الكعبه يبقى تشوف عبد العزى ابن عبد المطلب مين عبد العزى؟ ابو لهب الله يفتح عليك انت يا اهو ما شاء الله ابو لهب ابو لهب أص... اسمه الاساسي عبد العزى امال عبد المطلب سماه ليه أبو- قال لك لما اتولد كان اللهب يخرج من وجهه لشده حمره وجهه مع شده بياضه فكانه سبحان الله فسمي ابو لهب ولذلك ابو حازم الله يرضى عليه لما دخل على هشام بن عبد الملك امير المؤمنين ابو حازم ده يعني كان تلميذ الحسن البصري الناس اللي فوق قوي فراح داخل اول ما دخل الراجل الامير قاعد على الكرسي فراح داخل ابو حازم خلع الجزمه بتاعته راح حاططها تحت باطه السلام عليك كيف انت يا هشام؟ قال له ابا حازم قال له نعم قال له اغضبتنا في ثلاث انت زعلتنا في ثلاث شوف امير المؤمنين نبيه برضه كشف ثلاث ثلاث غلطات في ثلاث غلطات قال له خلعت حذاءك ببابنا ولم تسلم علينا بإبرة أمير المؤمنين وناديتني باسمي ولم تكنني لك أنا بحب إخواننا في الحجاز وفي الخليج لما ينادوا على أي واحد وزير غفير كبير صغير يا أبو فلان جميل أبو فلان كويس ده احترام أحسن من يا حاج إحنا عندنا لازم نقول يا حاج طب أقول لك يا مصلي ها يا مزكي والله اللي حاج ما بيصليش أنا أقول يا مصلي ازيك يا مصلي ها لكن أبو فلان كويس أبو فلان المهم ف قال لي يا امير ال- اه فلما قال له قال له دلوقتي انت خلعت الحذاء ولم تسلم علينا بامرة امير المؤمنين ولم تكلمني ما قلتش يا ابو فلان بتقول لي بالاسم مجرد كده ابو حازم قال له، اسمع يا هذا طب انت بقى يعني مش عاجبك الكلام اسمع بقى انا اني اخلع حذائي بين يدي ربي خمس مرات في اليوم فلا يغضب فلما تغضب انت ايه اللي انفعالك يعني؟ ايه اللي انفعالك؟ ها؟ يعني انت دايس منظر الحذاء تحت باطي ايه يعني؟ يعني منظرها مش اتيكيت تلاقي الراجل طويل قد كده محترم بتاع بيشتغل في الخارجيه سلم على السفير سلم عليه كده مرات السفير عملت ليه كده الله لا اله الا الله المهم خلينا في ابو حازم حاجه تخلي الواحد يا اخي مش حازم ابدا ها ولم اسلم عليك بامرة امير المؤمنين فليس كل المؤمنين قد وافقوا على انك امير لهم اكون منافقا بين يدي ربي مش كله يا اخي مات عليك يا أخي. سبحان الله ولم اكنك تكريما لك فإنك باسمك فلقد نادى الله احبابه واولياءه باسمائهم يا داود يا يحيى ها؟ يا موسى وكنا اعداءه وقال تبت يدا ابي لهب وتب ابو لهب ده مش اسمه دي كونيا لكن هو اسمه ايه عبد العزى عبد العزى بن عبد المطلب عم الحبيب المصطفى يبقى عبد العزى الشريف القرشي الهاشمي لم يسلم في شقر يوم القيامه وبلال بن رباح الاسود الحبشي بقدمه الاسود وكعبه الاسود يعلو سقف الكعبه ليؤذن ان الله ليعز بالاسلام اقواما ويذل اخرين مساله مش مساله انساب ولا مساله أقرب فلان ولا المساله مساله اعمال يعني يوم القيامه الرسول مع مين علي فاطمه الحسن الحسين سلمان الفارسي ايش جاب سلمان وقال سلمان منا آل البيت سلمان من آل البيت عملا ولا ميراثا ونسبا وقرابة عملا سلام. لكن أبو طالب وعبد العزة ها أو أعمامه ولا مش أعمامه أو نسبا ها فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هكذا قال الحبيب شوف الشغل الأحاديث ها أن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من بالي لا أغني عنك من الله شيئا ورغم ذلك كان رحيم وحنين ام هانئ بنت ابي طالب يبقى اخت مين اخت سيدنا علي كانت مسلمه فاثنين يبقى حماها واخوه لما الرسول دخل مكه فاستجار بام هانئ دخل قلت الحقيقه احنا في جوارك طب مش عيب عليك تستجير بواحده ست ست عملت الحارث بن هشام ها وربيعه بن ابي مش عارف معاذ حاجه يعني من صناديق قريش بس فسيدنا علي مهانئ لقيت واحد داخل مسلح الدرقه مش حديد مش باين منه حاجه من؟ من غريب يدخل علي فكشف قالت فاذا به علي اخي فارتميت عليه فالتزمته وبكيت منين شوف من امتى؟ كام سنه من ساعه ما بات في فراش الحبيب ولحقه في اليوم التالي شوف فين رجع كبر سيدنا علي في السن فاحتضنت اخوها والاخ ده ما يتعوضش اللي مقطع اخوك ما كناش مش هنستفيد من السيره ومن الدروس يبقى بلاش منها اللي قطع اخوه لن يقبل له صلاة الا ان يصطلح مع اخيه ده بالبلد الناس المصريين يقول لك ايه يا اخي انت حاجه لما توجعك بتقول اخ صح ولا لا اخوه اخاك اخاك اما لا اخا له كساع الى الهيجه بغير جناح بغير سلاح او طائر بغير جناح العربيه قالت ايه قالت تحب جوزك ولا ابنك ولا اخوك قالت الزوج موجود يغري لغيره خد بالك انت الزوج موجود للابن موجود والابن مولود يموت ربنا يرزقنا بخير والاخ مفقود لان الاخ لما يموت تجيب هي منين اب وام تاني عشان يجيبوا لها اخ اخوك واصعب من اخوك واكثر حقوقا من اخيك اختك يا اللي ظالم اختك ها ارجو بعد ما تصحش يقول لي انت بتشتمني يا مولانا طب انت زعلان ليه؟ ما سبحان الله يعني اتق الله بقى. اخي علي مرتمت عليه احتضنته بقى. من؟ مشركان قالت له يا علي لقد اجرتهما تجيراني تجيري مشركين يا ام هانئ ده كلام ده كلام يا اختي تجيري مشركين قد اجرت راحت جريت على مين؟ على فاطمه سيده فاطمه كانت في صحبه زوجها علي فيا فاطمه يا لسه فاطمه دخلت ما سمعتش الحوار اجرت هذا وهذا واخي يريد قتلهما فقال فاطمه اتجيري مشركين يا ام هانئ ده كلام برضه الله ده المتطرفين له بلغه واحده يقول لك يا اخي تقعد مع اي واحد يقول لك الاسلام ومش الاسلام امال يقول لك ايه؟ ها؟ الشيوعيه ولا يقول لك الاسلام والعالم اللي يقوله ده يقول العالم ده يقوله ده اختلفت استضافه الايه؟ التعبير لكن كلنا حبايب وكلنا اخوه وما تقوليش العالم ده قال كذا والثاني قال العكس لا ابدا لا كلنا اخوه في الله عز وجل كل واحد بس بيختلف بالدليل اللي عنده بس لكن احنا مع بعض احباء يحب بعضنا بعضا ويدعو بعضنا لبعض ويدافع بعضنا عن بعض يعني الانسان مننا لازم يكون مع اخوانه بهذا المنطق فالمهم ذهبت ام هانئ لرسول الله فين يا فاطمه ابوك فين الرسول قالت له في قالت له في الحجون حجون دي القبه بتاعت الرسول لما صابوا له خيمه دخل اغتسل فيها قبل دخول الكعبه يعني ولبس المغفر بتاعه ودخل على ال- ال- الطواف المهم قالت يا رسول الله أجرني من علي خلي بقى أخويا عايز يقتل مالك يا أم هانئ أجرت هذا وهذا قال ونحن نجير من أجرت ونؤمن من أمنت يا أم هانئ يا سلام يا رسول الله سلام على الخلق خلاص خلاص يا علي ما- ده- هي أجارتي خلاص يا أخي سبحان الله فالاثنين المشركين بصوا كده قالوا ما أبرك وما أحلمك وما أصبرك علينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله آه، تسع الناس بالأخلاق الأخلاق ها، طيب يا سيدي في صورة أنت مش واخد بالك منها الأنصار حصل لهم رعب نفسي أحسن الرسول يركن في مكة صح ولا لا؟ المنطق يقول إيه؟ لأنه هو جه مكة بقى وإحنا كنا استضفناه مدة لغاية ما الإسلام انتصر ووقف على رجليه وخلاص خلاص بقى يرجع بلده ده الأمر المنطقي ولا لا؟ الأمر المنطقي إن هو إيه؟ يستقر بمكة خطر ببال الأنصار هذا سعد بن عبادة قال نعم يا رسول الله قال اجمع لي الأنصار تمام محدش يفهم. قال أخبرني جبريل بما حدثتم به أنفسكم ولكن اطمئنوا المحيا محياكم والممات مماتكم هتعيشوا في الحته اللي تعيشوا فيها انا معاكم وهتموتوا في الحته اللي انتوا فيها انا هموت معاكم حتى بعد حنين لما نيجي ليها ان شاء الله لما ايه جه الالفين اللي هم لسه اسلموا جداد فوزع عليهم ابو سفيان عايز 100 ناقه خد 100 ناقه وابن معاويه رسول الله خد يا معاويه 100 وابن الثاني يزيد خد يا يزيد 100 والثاني اديله 100 الانصار ما اخدوش لان هم وكلفوا الى ايمانهم وانت المؤلفه قلوبهم دول فالانصار يبص الرسول ما يجيش حد من الانصار اين القوم؟ قالوا هناك قاعدين في الشعب يا رسول الله وشعب ابي طالب عند الحته اللي اسمها محبس الجن وانت على على يمين كده وانت رايح ناحيه آه، باب العمره كده المهم ربنا يعدنا واياكم بعمرات وحجات ان شاء الله تمام؟ ويرزقنا الموت في في في بلده في في في, في هذه البلد الحرام فمن مات هناك مات شهيدا وشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم فقال معشر الأنصار اسمع بقى سوف تقولون جئتنا طريدا فأويناك وعائلا فأغنيناك وخائفا فأمناك ولو قلتم لصدقتم يعني لو كان الكلام ده حتى طلع منكم برضه انتوا ناس صادقين صح انتوا عملتوا كده والله لو لم أكن من مكة لوددت أن أكون من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار لو الناس سلكت شعبا ألا ترضون أن يرجع الناس بالأسلاب والغنائم وتعودون أنتم برسول الله الناس اللي ياخد له جمل اللي ياخد له حصان اللي ياخد له 100 انا اللي ياخد له 100 دينار اللي ياخد له ذهب اللي ياخد فضه وانتم قاعدوا برسول الله ها سبحان الله رحم الله الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار فبكى الانصار حتى ابتلت لحاهم وقاموا ليقبلوا يد رسول الله وخدمه لان الصحابه برضه كانوا يتقاتلوا على ماء وضوء رسول الله لما راح اتوضا في زمزم اول ما طاف وشرب من زمزم وتوضا الصحابه بيختطفوا بقيه ماء الوضوء والمشركين قاعدين يتفرجوا حاجه غريبه ايه اللي بيحصل ده؟ هل لم نرى ملكا يحيط به حاشيته كما يحيط اصحاب محمد محمد اه ما شفناش عمرنا ما شفنا كده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المهم المفاجاه الاخرى وقف الرسول عند جبل الصفا خلاص بعد ما طاف شرب راح قاعد على جبل الصفا عارفين كلكم جبل الصفا قد بنبدا بجد ايه الساعه جبل الصفا ده من 20 سنه الرسول وقف عليه اول مره ليبلغ دعوه الله لما قال له ايه فاصدع بما تؤمر واعرض عن جاهلين اول مره يقف ليبلغ الناس كان على جبل الايه الصفا يوم ما قال له ابو لهب تبا لك اي هلاكا لك لهذا جمعتنا فنزلت الايه تبت يد ابي لهب مثلا وقف على جبل الصفا اي قعد وعمر بن الخطاب وقف بس اسفل الرسول شويه واخذ ياخذ البيعه لرسول الله عشان الرسول ما يقدرش يسلم على القلبين كلهم فسيدنا عمر يجي الراجل يقول له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يقول له خذ منه البيعه ده يا عمر يلا سلم عليه سلم عليه سلم عليه خلصوا الالفين جاءت النساء واحده من- منقبه عشان الرسول ما يشوفش وشها تقدمت النساء فمدت يدها قال نحن لا نصافح النساء اظن دي يعني ترد على اي واحد يقول لك ها، عندك دليل ان طب انت عايز تسلم ليه؟ ها؟ انت عايز تسلم انت زعلان ليه انك تسلم؟ ها؟ ايه اللي يخلي عائلات بيحصل زعل تيجي الست يعني تيجي الجامع مره بقت متطرفه راحت العيله راحت تزور حد جبنا خالها الم ازيك يا زيزي تقول له يا ألم. ما بسلمش ليه يا زيزي؟ ما بسلمش ليه؟ لا أصل أنا- الشيخ قال كده شيخ اه ده واحد من زعماء التطرف اه ما تسلمش يا أخي. ده ده احنا متربيين سوا قال يعني متربيين سوا يبقى محرم ما ينفعش تسلم عليه ما يصير ده بيقول ها لكنه عايز يصير ابو حنيفه يعجبني يا رضي الله عنه كلهم يعتبروا مش يعجبني انا وانا مين انا عشان ما غصب عني يعجبني أنا. لا يعني ابو حنيفه له راي لطيف في المساله دي يقول اذا اجاز بعض الفقهاء ان تكشف المراه وجهها وكفاها إذا جاز أن الست تكشف وشها وتكفيها ها فمن أباح السلام هو بيعترض على إيه؟ بيوضح في نقطة أن يحرم سلام الرجعة على المرأة الأجنبية اللي اللي ينفع يتجوزها يعني ف... ف... فمن أباح السلام فليبح لنا أن يلمس الرجل وجه المرأة صح ولا لا؟ يعني بدل ما معذرة بدل ما تسلم عليها بإيدك حسس على وشها ينفع؟ ما ينفعش عمره ما ينفع يعني إذا القضية أن ما ينفعش لا لا يصح أن يصافح رجل أجنبية مش أجنبية يعني فرنسية لا أجنبية في الفقه من ها ليست من إيه ذوات المحارم لا هي خالتك ولا عمتك ولا ستك ولا مرات أبوك ولا بنت مراتك يعني كده خد بالك؟ ولذلك تقدمت المرأة وقال بايعنني على ألا تشركن بالله شيئا قالت وهل نشرك بعد أن أسلمنا يا رسول الله دي الست المنقبة اللي ما حدش عارف هي مين ولا تسرقن قالت والله إني كنت آخذ من مال أبي سفيان لأنه رجل مسيك أبو سفيان راجل جلده شوية وماسك فيه شوية فأنا كنت بسرق من فلوسه من وراه فقال الرسول هند بنت عتبة ها هند بنت عتبة قالت نعم يا رسول الله ما أبرك ما أحلمك ما أصبرك علينا اغفر لنا ما قد سلف سامحنا بقى باللي فات قال قد عفونا يا هند عن مثلا خلاص اللي عملتيه في عمي حمزه واللي عمل خلاص انتهى الموضوع على كده سبحان الله ها فابو سفيان ايه قاعد جنبها قاعد جنب ايه سيدنا عمر عايز ياخد الفخر برضه قاعد يعني برضه جنب عيله القوم ها ف- قال يا هند ما اخذت من مالي من قبل فانت في حل منه يلا بقى انا مسامحك على اللي فات طب اعمل ايه ما نتاخد نتاخد ها يعني سبحان الله ولا تزنين قالت وهل تزني الحرة يا رسول الله ولا تقتلن أولادكن قال لقد ربيناهن صغارا وقتلتهن أنت في بدر كبارا يا رسول الله فتبسم الرسول وضحك عمر حتى كاد أن يستلقي على قفاه هو بيضحك من إيه؟ بيضحك أولا من صبر رسول الله على على هند يعني بترد عليه واحدة بترد على الرسول في حاجة يعني ده أنت مراتك مرة بالتانية بقول لك بقول لك إيه؟ أنا أنت هتعملي لي بقى خلاص ضد كثيرة أولها على القناة الثانية خلاص بقى ما- مش كله على القناة الأولى لما يعني ولا قبلة في القناة الأولى فبايع النساء وإذا به برجل يأتي إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله خلاص بيعه لابد أنا وحشي قاتل حمزة يدي نفسه الأول الإيه؟ التأمين الأنبياء أمن روحه الأول أنا مت أبدا ها قال قص علي يا وحشي كيف قتلت عمي حمزة فقص علي فرأى الصحابة الدموع في عيني رسول الله قال يا وحشي غيب عني وجهك يعني ما تبقاش ايه أخليك ما تخليش اشوفك كتير ها دي مسألة نفسية بقى الرسول الإنسان بقى ها قتل عمه ومت بالجزاء وحشي ده ها هو الذي قتل مسيلمة كذاب في حروب الردة حاجة قصاد حاجة آه، يعني إن الحسنات يذهبن السيئات لسه بدري طب ما صلوا على رسول الله آه، احنا قاعدين اهو في الحرم وقاعدين بنتكلم اهو يعني في في الكلام يعني مش في ال- يعني ان شاء الله طيب يا سيدي ال ال ال ال بعد كده عايزين نتحدث عن بعد انتهاء صور ال- الشرك بتحطيم الاصنام وباخراج الشرك من من من مكه هل هناك في ناس لسه كانوا مشركين كان في كان في عكرمه بن ابي جهل عكرمة لما وقف أمام خالد وهو داخل مكة وقتل من تحت قادة عكرمة 23 ويقال 70 فر عكرمة إلى البحر نواحي جدة عشان يروح على اليمن في مركب خلي بالك فدخلت أم حكيم بنت حزام رضي الله عنها كانت صحابية كانت أسلمت ودي زوجة عكرمة فدخلت قالت يا رسول الله إنك لرؤوف رحيم أمن عكرمة مين الامان على عكرمه انه ما يقبلش قال امنا عكرمه يا ام حكيم راحت جريت على من مكه الى جده راحت لقيت عكرمه ركب السفينه والسفينه على وشك الايه؟ الابحار نادت علي يا عكرمه قد امنت لك يا رسول الله قلت لك الامان يا عم فراح نازل جري قبل ان يدخل الى الحرس قال الحبيب سوف يدخل عليكم عكرمة بن أبي جهل من هذا الباب مسلما فلا تسبوا أباه فإن هذا يؤذي الحي ولا يؤذي الميت حنان بتاعه قال يعني ما تقولوش إيه تعال أنت يا ابن أبو جهل أنت ها أبوك كان كافر أبوك فرعون الأمة خلاص أبوك قد مات وده يتأذى ها يتأذى ال- الحي بأن أبوه يسب فجاء عكرمة وكان عكرمة بعد ذلك من أعظم قواد المسلمين في الفتوحات الإسلامية وذلك الصحابة بدأوا يفهموا بقى ليه الرسول ما كانش بيزعل لأن الصحابة بعد كل حرب يقول يا خسارة لم نقتل عكرمة لم نقتل خالد بن الوليد لم نقتل عمرو بن العاص لم نظهر بفلان لم نظهر بفلان ويتبسم الرسول وعارف يعني ربنا عارف يعني شوية. بما علمه ربه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب يا سيدي آه، بقيت 12 درس دلوقتي نقولهم يعني في العناوين يعني في دروس مسافتها احنا كمسلمين في 93 او 1413 من فتح مكه اولا النبي صلى الله عليه وسلم كقائد كان يجيد سلاح المباغته عايز يحارب عدو يباغته يباغته بالمفاجاه فتقع المفاجاه على العدو يعني واقعا يتضعضع لها المباغته ودي مهمه جدا ولذلك كتم السر صفه المؤمن ويقول اهل الحكمه ليكن صدرك قبرا لسر اخيك اللي بيدخل القبر بيطلع امتى؟ يوم القيامه يوم القيامه يعني في الدنيا ايه؟ ما يطلعش ده خلاص بيدخل القبر ما يخرج فالسر بس في نقطه ان لم تكن انت احوط لسرك فليس صاحبك باشد حيضه على سرك منك سرك داخلك انت تملكه فلما حدثت به اخاك صار السر يملكك صح ولا لا؟ يعني انت سرك انت مالكه لو قلت لاخوك يبقى السر هو ال- ها؟ خلاص يبقى سلاح المباغته يبنى على كتم السر كتم زي هجره النبي صلى الله عليه وسلم سرا ولا عمل اعلان سرا سرا ايضا فتح مكه تمت باسلوب الايه المباغته الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب سلاح المعلومات يجيب معلومات عن العدو كافيه لما مسكوا الاسير في مكه وقعدوا الصحابه وهو بيصلي ففي الاسير فضل الصحابه يضربوا فيه يجي يقر الولد عدد المشركين قد ايه؟ الولد مش راضي ينطق بس مش ضرب يعني مش ضرب غرائب الابل زي ما بيحصل في حته ثانيه لا يعني يعني الصحابه يضربوه ضرب ايه اللي يطلع بس يعني وده مشرك لكن تضرب مسلم واحد يضربه الله في جهنم يوم القيامه اللهم من امتدت يده على يد مسلم بالايذاء اللهم اقطع يده يا رب العالمين فسبحان الله ال ال ال- الصحابه يضربوا في الولد يقف فالرسول قال اتركوه هاتوه تعالى يا رب كم تذبحون في اليوم؟ كم جمل بتذبحوه؟ قال يوما تسعه ويوما عشره يوم نذبح تسعه جمال ويوم نذبح عشره قال اتركوه القوم بين التسعمائة والألف فكان كما قال سلاح معلومات قال الجمل يبلغ 100 يبقى 100 في 9 و100 في 10 يبقى ال- ال- المشركين من 9 ل 10 من 900 خلاص ما ضربوش ولا حاجه سلاح المعلومات سلاح المعلومات ولما تبعت واحد يجيب لك معلومه ها يبقى تخيره يعني حتى سيدنا عمر كان يقول لما تبعتوا لي حد قال له شكله مريح واسمه جميل يعني اسمه جميل يعني جميل يعني لا يعني اسمه حقيقي يعني حلو في الاسماع ها مش غضبان ها يعني في اسماء غريبه يعني سبحان الله ها ما اسمك فسيدنا عمر دخل عليه واحد ما اسمك قال له اسمي حرقه قال يا رب قال له ابن مريم يا حرقه قال له ابن لظى من اين يا حرقه يا ابن لظى قال له من بني ضرام قال له الحق اهلك فقد احترقوا رجع الراجل لقى الخيمه مولع بها النار دي اسماء تخير الاسم يعني اختار الاسم اللطيف كده ها مش تختار اسماء يعني الحمد لله ان المسلمين بداوا يختاروا اسماء كويسه يعني فسلاح المعلومات آه، ولذلك سيدنا سعد راح ينقي مين يبلغ عمر في النصر القادسيه واحد راح راح على على المدينه فاهم فالراجل راح نص الليل معقوله ادعي الامير المؤمن نص وسط الليالي لا لا لا لا لا. ها. راح ايه أزور- ازور الحبيب المصطفى وصلت في الروضه والفجر عمر يدخل قول له اللي وا- واحد في القبلة قاعد يقول يا ربي لائد ببابك عائد بجنابك لا تطردني من رحابك الراجل قال يا سلام ده راجل غلبان اكيد عامل بلاوي قاعد يستغفر ها استنى بعد ما يخلص واكلمه شويه مع حديث الرحمه اخفف عليه قال فلما سلم واقترب وجدته امير المؤمنين عمر امير المؤمنين قال له لا يا عم انا انام الليل كله ضيع روح انام الليل النهار كله ضيع رعيتي المهم ما اسمك هو لسه مالوش انا جاي منين ولا فين ما اسمك قال له اسمي نصر قال له ابن مال يا نصر قال له ابن قريب قال له نصر قريب ان شاء الله قال وقد فتح المسلمون المدائن يبقى سيدنا سعد برضه بعت واحد بس شوف نصر بتاع سيدنا عمر غير نصر بتاع اللي بعد 52 فضلوا ان نصر نصر سياره نصر ومصنع نصر وفضلت الهدايا تتوالى علينا أنا- انا ما شفتش نصر الا نصر اخونا الله يكرمه اللي بيعمل لنا الميكروفون النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان عنده بعد نظر آه، يبص للامور على بعد ما ياخدش الامر تحت رجله مش عصبي ده حالات نظر جوه كان يعني كما قال ربه الدين فبما رحمة من الله لنت له يعني اللين اللي عند رسول الله دي رحمة من الله صورة من صور رحمة الله في شخصية رسول الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ذاك الراجل دخل على الحجاج قال له يا حجاج قال له نعم قال له اوتيت ما لم يؤت رسول الله قال عليه ايه الراجل بيقرا ايه الكلام ده قال له والله قال ربنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وانت يا حجاج فظ وغليظ القلب ولم ننفض من حولك غصب عنه قال لا ينفض هينفض بعد النظر ما تبصش تحت رجليك عايز تبص قدام ها بلاش المكتب القريب قوي لا انظر الى ما هو افضل يعني انت دلوقتي بتبص على محارم الله ومحارم الناس في الشوارع بص بعد كده للمغبه بقى يفضل يتحوش عليك السيئات سيئه بسيئه بسيئه كل يوم لما تبص لك 10 بصات ها في 100 سيئه ادي 1000 ده في, في ايه تحت عنوان النظر و5000 تحت عنوان الغيبه و3000 تحت عنوان النميمه و7000 تحت عنوان النظر للمسلمين بايه بسخريه ولا باستهزاء ولا يا خبر ابيض تيجي في اخر اليوم تلاقي عندك انت مليونير سيئات وبئس المليونير هو ساعتها يعني في ناس مليارديرات في ال- في السيئات نسال الله السلامه ال- من من صفات سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم التنظيم انت مش عارف اللي بيمنتجوا الشرايط يطلعوا الكلمه دي لوحدها كده التنظيم لا يعني الرسول كان يجيد تنظيم الجيوش وتنظيم الدوله وتنظيم مش تنظيم زي ما بالي بالك لا التنظيم كان الرسول يجيد ان ينظم الامر لان المسلم في حياته منظم مش حاجه في الانسان هرجله حتى حتى الصلاه شوف سيدنا الحبيب يقول ايه من رفع راسه قبل الامام يمسخ وجهه الى وجه حمار يوم القيامه طب ايه علاقه وش الحمار بالله لا ما ده مش متعود النظام ده شوف كل الحيوانات الطيور اصعب طيور السماء لا ليها قائد الخيول ليها قائد لو في شويه جاموس جاموسه تمشي من قدام ليطر واخد بالك انت يعني إيه؟ قائد الا الحمير مشي 20 حمار مع بعض هرجله ده يطلع من قدام ده وده يطلع من قدام ده وده يطلع هرجله عزك الله النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مما استفدناه منه في فتح مكه وفي طبعا غير مكه أنه كان يجيد سلاح المعنويات كان يرفع من معنويات الناس مش يحط من قدرها مش يصيب الناس بالإحباط بس كان مربي كان مربي يعني يعني صلى الله عليه وسلم كما نقول كان طبيبا وحبيبا صلى الله عليه وسلم كان كان مربي صلى الله عليه وسلم كان يربي الناس يشوف ايه اللي ينفع مع ده وما ينفعش مع ده هكذا صلى الله عليه وسلم كما انه من اكبر صفاته واجلها التواضع يعني بالله عليك لو قائد غير سيدنا الحبيب فتح مكه بعد ما طرد منها وعذب واصحابه شافوا الأولى على مر السنين وكلها كان دخل مكه عمل ايه؟ كان عملها حمامات دم صح ولا لا؟ لكن سبحان الله دخل ايه؟ قال لحيته تمس قربوس سرجه يعني شوف موصل لغايه ما لحيته جايه على البتاع بتاع السرج بتاع ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- اللي فوق الناقه او فوق البغل اللي راكبها لحيته تمس قربوس شر- سرجه متواضعا لمن بوأه مكان العز ومتواضع بس هو في مكان العز صلى الله عليه وسلم تواضعه ولذلك ماشي بقى بيتجول في شوارع مكه بعد ما اتامنت بقى خلاص فليه راجل راجل قدامه ليه الرسول قدامه فجاه فالراجل انفعل خاف يا خبر ابيض قدام الرسول شخصيا قال هون عليك ما انا الا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه هون عليك انا زي زيك تقول له لا ده انا ك- ورثتها كابرا عن كابر لا آه الرسول ايضا صلى الله عليه وسلم له نفسية وشخصية لا تتبدل ثابت على المبدأ لا يعرف النفاق ولا ولا بواطن الأمور اللي هي فيها دخائل غلط أبدا واضح واضح جلي كأنما تقرأ في كتاب الله عز وجل في شخص رسول الله أنت بتشوف كتاب الله متحرك في شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم العقيدة القوية التي بثها في قلوب أصحابه أم حبيبة أنت بالنسبة لها لما تطوي الفراش من تحت أبوها ده إيه عقيدة ولا مش عقيدة؟ عقيدة طبعا سبحان الله العظيم ثم نستطيع في آخر الأمر أن نقول إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية تنقسم إلى مراحل أربع مرحلة التحشد منذ البعثة إلى الهجرة ثم مرحلة الدفاع عن العقيدة منذ بدء إرسال السرايا إلى غزوة الأحزاب ثم مرحلة الهجوم من بعد غزوة الخندق الأحزاب يعني إلى بعد غزوة حنين ثم دور التكامل من بعد حنين إلى أن لحق بالرفيق الأعلى إن مسألة فتح مكة تدل على أن الغد للإسلام إن شاء الله والنصر للمسلمين الموحدين بإذن الله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته